ستر أشياء النبي الإصحاح 30 من أول الآية 18 ولذلك ينتظر الرب ليتراءف عليكم ولذلك يقوم ليرحمكم لأن الرب إله حق طوبى لجميع منتظريه لأن الشعب في صهيون يسكن في أورشليم لا تبكي بكاء يتراءف عليك عند صوت صراخك حينما يسمع يستجيب لك ويعطيكم السيد خبزا في الضيق وماء في الشدة لا يختبئ معلموك بعد بل تكون عيناك تريان معلميك وأذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة هذا هو الطريق اسلكوا فيها حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار وتنجسون صفائح تماثيل فضتكم المنحوتة وغشاء تمثال ذهبكم المسبوك تطرحها مثل فرصة حائط تقول لها اخرجي ثم يعطي مطر زرعك الذي تزرع الأرض به وخبز غلة الأرض فيكون دسما وسمينا وترعى ماشيتك في ذلك اليوم في مراعي واسعة والأبقار والحمير التي تعمل الأرض تأكل علفا مملحا مزرى بالمنسف والمزراه ويكون على كل جبل عالي وعلى كل أكمة مرتفعة سواقي ومجاري مياه في يوم المقتلة العظيمة حينما تسقط الأبراج ويكون نور القمر كنور الشمس ونور الشمس يكون سبعة أضعاف كنور سبعة أيام في يوم يجبر الرب كسر شعبه ويشفي رد ضربه هو ذا اسم الرب يأتي من بعيد غضبه مشتعل والحريق عظيم شفتاه ممتلئتان سخطا ولسانه كنار آكلة ونفخته كنهر غامر يبلغ إلى الرقبة لغربلة الأمم بغربال السوء وعلى فكوك الشعوب رصن مضل تكون لكم أغنية كليلة تقديس عيد وفرح قلب كالسائر بالنايل يأتي إلى جبل الرب إلى صخر إسرائيل ويسمع الرب جلال صوته ويرى نزول ذراعه بهيجان غضب ولهيب نار آكلة نوء وسيل وحجارة برد لأنه من صوت الرب يرتاع أشور بالقضيب يضرب ويكون كل مرور عصا القضاء التي ينزلها الرب عليه بالدفوف والعدان وبحروب سائرة يحاربه لأن تفته مرتبة منذ الأمس مهيئة هي أيضا للملك عميقة واسعة كومتها نار وحطب بكثرة نفخة الرب كنهر كبريت توقدها مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس زي ما قلنا أحبائي احنا اتعودنا انه أشعية لما الصورة بت بتزداد في القتامة فبعديها مباشرة بيخرج بينا أشعية للنور قلنا اتعودنا الموضوع ده في الإصحاح 28 بعد ما أنظر أفرايم جاب الوعد الحلو بحجر الزاوية الحجر الكريم الحجر الأساس المؤسس وأيضا في الإصحاح 29 بعد ما أنظر أورشليم لقينا برضو الوعد اللي حلو اللي ربنا قاله في عصر المسيا يزداد البائسون إيه فرحا بالرب أيضا يا أحبائي الإصحاح 30 بعد ما أنظر المتكلين على زراعة البشر هنيجي نشوف الوعد اللذيذ بتاع ربنا اللي نديله عنوان رأفة الرب شفنا في العدد من واحد لغاية سبعة تمردهم قلنا ايه تمردهم يجرون رأيا وليس مني يسكبون سكيبا ليس من روحي انه بدأ يطلع رأي في وسط اسرائيل ان هم يروحوا يتكلوا على مصر فكانت النتيجة انه جات عليهم دينونة ربنا من العدد 8 لغاية العدد 17 قلنا دينونة ربنا قال لهم ان مصر دي هتكون ليكم ايه خزي وعار ان مصر ديت هتاخد ثروتكم ان مصر ديت إيه مش هتنفعكم بل بالعكس هتكونوا قدام اشور في حال ايه في حال هروب وفي حال اضطراب الجزء الاخير بقى من العدد 18 لغاية 26 رحمتهم طيب العدد 18 يقول ايه لذلك ينتظر الرب ليتراءف عليكم ولذلك يقوم ليرحمكم لأن الرب إله حق طوبى لجميع منتظرين بص احبائي رأفة ربنا وشفقة ربنا ومحبة ربنا العجيبة في الأول قلنا الناس دول رفضوا كلامه قال لم يشاءوا أن يسمعوا شريعة الرب الحاجة التانية رفضوا طريقه حادوا عن الطريق الحالة الثالثة اللي أصعب قالوا اعزلوا من أمامنا إيه قدوس إسرائيل رغم الكلام الشديد دوت ربنا قال لهم المرة الأخيرة قال لهم بالرجوع والسكون تخلصون بالهدوء والطمأنينة تكون إيه تكون قواتكم كانت النتيجة إيه لم يشاءوا قالوا لا وأصبحوا مطرودين قدام الأعداء كثمرة إن هم رفضوا كلام ربنا طيب الحال إيه يقول ينتظر الرب ليتراءف إيه عليكم لسه برضه ربنا قاعد إيه قاعد مستني نفسه يعملكم بالرحمة مستني إيه يا ربي قال مستني توبتهم ينتظر الرب ليتراءف عليكم مستني إيه يا ربي قال مستني إن يمكن يرجعوا بعد ما يفضلوا هربانين كده شوية من قدام الأعداء يحسوا بالاضطراب بالقلق فيجوني أنا قابلهم مستني يا ربي قال مستني أي التفاتة منهم أي علامة تدل على رغبتهم في الإيه في الرجوع أي بادرة يبينوها عشان أنا إيه أترأف عليهم صار يا أحبائي يعني قولوا لي بقى يعني يعني بعد كده لو الإنسان ما تابش لو الإنسان ما رجعش لربنا إيه العذر بقى يعني ربنا عايز بس الإنسان يبدي مجرد ولو اشتياق ولو رغبة في الرجوع ينتظر الرب يعني على رأي واحد من الآباء قال يعني ربنا بيتلكك ربنا بيتلكك شايف الشعب بعد عنه ورغم العناد دوت برضه لسه هو ايه عايز بس اي علامة تظهروها لربنا انكم ليكوا اشتياق ليكوا رغبة وهو ايه وهو يترأف عليكم فعلا لا يشاء موت الخاطي او لا يصر بموت الخاطي مثل ما ايه مثل ما يرجع احنا جراء هربنا من ربنا وجبنا لنفسينا التعب دوت وهو بيقول لنا تعالوا يا جماعة المتعبين وانا اريحكم مش عايزين نرجع له برضه لسه ربنا عنده ايه عنده رجاء انجاز يعني التعبير انه الانسان ممكن ايه ممكن يرجع لذلك ينتظر الرب ليتراءف عليكم ويقوم لايه ليرحمكم طب ليه يا رب بتعمل كده قال لانه اله ايه حق دي طبيعة ربنا طبيعة ربنا الرحمة طبيعة ربنا الشفقة تعالوا نشوف يا احبائي الشفقة او الرحمة او الرأفة اللي الله بيعدها لشعبه طب لو رجع رب بصوا البركات قال ايه لأن الشعب في صهيون يسكن في أورشليم لا تبكي بكاء يتراءف عليك عند صوت صراخك حينما يسمع يستجيب لك أولا بالنسبة للمعنى الحرفي أشعيا بيقول أنه أفرايم هتخرب على إيد أشور لكن أورشليم هتنجو اللي هيسكنوا في أورشليم في فترة الملك بتاعت حزقية هم دول اللي هيتمتعوا بالنجاة عشان كده قال لأن الشعب في صهيون يسكن في أورشليم اللي هيسكنوا في أورشليم ده هيبقى حالهم إيه مش هيبكوا مش هينزلوا قدام أشور ليه ربنا هيتراءف عند صوت صراخهم وفعلا ده اللي حصل الشعب لما راح احتمى في مدينة أورشليم في أيام حزقية الملك وجه سنحريب حاصر مدينة أورشليم فبدأ الشعب جوه المدينة وخصوصا حزقية يصرخ لربنا فربنا رحمهم وخلصهم من إيه من جيش أشور عشان كده هنا ربنا بيدي وعد قال صح هتيجي أشور وهتخرب الأرض وهتخرب إفرايم وناس هيهربوا من قدام أشور لكن بيقول إيه لأن الشعب في صهيون يسكن في أورشليم واللي هيسكنوا في أورشليم دول إيه لا يبكوا بكاء لكن ربنا هيترأف عند صوت صراخهم ده من جهة المعنى الحرفي طيب من جهة المعنى الروحي رأفة ربنا بقى للراجعين قال إيه لأن الشعب في صهيون يسكن في أورشليم أورشليم دي رمز الإيه رمز للكنيسة يبقى أول رأفة من رأفات ربنا هي إيه السكنة في أورشليم سكنة في الكنيسة عشان كده أحبائي كل مرة بندخل فيها الكنيسة أولا واحنا داخلين الكنيسة نرشم الصليب ليه؟ ليه اتعودنا ان احنا داخلين الكنيسة نرشم الصليب؟ لأن لولا الصليب ما يبقاش لينا إيه؟ دخول للكنيسة الكنيسة دي حضن ربنا عشان كده لما نرسم الكنيسة نرسم في الشرقية حضن الآب يعني إيه؟ يعني معناها كل واحد داخل الكنيسة داخل إيه؟ داخل حضن ربنا دي من رأفة ربنا ان في على الارض ايه ان في على الارض كنيسة ليه بها يحتمي بائس شعب كل انسان شعر بتعب شعر بضيق شعر بألم يدخل الكنيسة اذا ما وقفنا في عكارك المقدس ايه نحسب كمسة عشان كده حبائي فعلا كل مرة اول ما ندخل الكنيسة اول ما نفتح بقنا نقول ايه فلنشكر صنع الخيرات ليه سطرنا وقعنا وحفظنا ايه وكل ده بتستر رب علينا وبتحفظنا وبتعنا ليه عشان تجيبنا فين الى هذا الموضع المقدس اتى بينا الى هذا الموضع المقدس كل قداس نصليه نشكرك لانك ايه اتيت بينا الى هذا الموضع المقدس ونرفع ايدينا الى فوق فدي اول رأفة من رأفات ربنا ايه لان الشعب في صهيون يسكن في اورشليم عشان كده داود قال لربنا ايه اخترت لنفسي ان اطرح ايه على باب بيت الرب يا رب يعني أترمي على عتبة الكنيسة حلو بركة عشان كده يعني كان الأول الواحد أول ما كان يدخل الكنيسة طبعا دلوقتي الحال اتغير كان مش بس الواحد يرشم الصليب لكن يعمل مطانية يسجد على باب الكنيسة ويقبل الأرض ايه داخل الكنيسة دي من رأفة ربنا ان احنا بندخل الكنيسة يحس بيها باقي الناس اللي هم يعني مسافرين في حتت ما فيهاش كنايس ده ده يعني يجوا مجرد ان يشوف منظر الكنيسة عينه تدمع ليه محروم الكنيسة احنا عشان الحكاية ايه بنشوف المنارة من البيت فمش حاسين بال... بالنعمة التي نحن فيها مقيمون فمن رأفة ربنا أحبائي إن الشعب في صهيون يسكن في أورشليم طب ليه يا رب في أورشليم قال أصله السكنة في أورشليم أورشليم دي معناها مدينة السلام الواحد جوه يدخل إيه يتمتع بسلام طب بره كان في إيه قلنا في هروب وفي اضطراب ومن زجرة واحد يهرب ألف ومن زجرة خمسة الشعب كله بيهرب واللي بيهرب على خير واللي مطارد من العدو فبره في حال إيه حال اضطراب حال انزعاج طب أول ما ندخل أورشليم يبقى إيه يبقى سلام عشان كده كانت مدن الملجأ في العهد القديم إيه كان يدخل يحتمي فيها إيه القاتل سهو طول ما هو بره المدينة مطارد من ولي الدم لو واحد قتل واحد سهو يجوا إيه أهل الميت يجروا وراه عشان يموتوه يفضل يجري وأهل الميت بيجروا وراه يعني لو مسكوح يموتوه الشريعة في العهد القديم عين بعين وسن بسن يفضل يجري في حال اضطراب في حال قلق مجرد انه يدخل مدينة الملجأ خلاص عشان كده لما يؤاب قائد جيش داوود قتل أبناير رئيس جيش شاول لما راح انضم لداوود فقال ايه قال كموت أحمق يموت ايه أبناير ليه لأنه كان جوه مدينة جبعون مدينة جوه جبعون دي من مدن الملجأ محدش يقدر يموته فيقاب ضحك عليه راح واخده على باب المدينة قال له ايه الحماقة دي انت لو كنت فضلت جوه ما كانش يقدر يقابي ايه يموتك انت طلعت بره المدينة فعلى باب المدينة راح مموتك كموت احمق يموت ايه ابناير المرساة اللي داوود رسى فيها ابناير فبقول يا احبائي بره في ايه بره في ولي الدم في الشيطان بيطارد النفس مجرد ان الواحد يدخل الكنيسة يشعر بايه وبنحسها يا احبائي الواحد يعني اما يدخل الكنيسة يحس كده بطمأنينة بسلام بسكينة بتحل على نفسه ايه دي دي من رأفة ربنا من رأفة ربنا انه في كنيسة على الارض فدي اول عطية ترأف بها الله على شعبه لهم تعالوا ارجعوا لي ايه يا رب لما نرجع لك انت هتعمل لنا ايه قال نمره واحد هسكنكم في اورشليم لان الشعب في صهيون يسكن في اورشليم طب ايه البركة الثانية قال اورشليم في ايه تاني نمرة اتنين عدم الحزن قال لا تبكي بكاء يترأف عليك عند صوت صراخك حينما يسمع يستجيب لك بره يا أحبائي بيهربوا من قدام أشور في حال هروب وحال بكى أول ما دخلوا البيت ربنا فربنا بيقول لهم إيه لا تبكي بكاء خلاص أنت جيت في حضن ربنا جيت في مكان الراحة جيت في مكان التعزية يترأف عليك عند صوت إيه صراخك عارفين لو مثلا إيه ولد مثلا إيه في الشارع واحد بيجري وراه فالولد يبقى خايف فيطلع يجري يجري يجري يجري لغاية ما يدخل البيت أول ما يدخل حضن أمه يروح ما إيه يروح معيط هو كان وهو بره واحد بيطارده فهو ايه كل تركيزه عايز اهرب من المطاردة ديت اول ما يدخل حضن امه يحس بالامان يروح بقى مطلع بقى شحنة الايه الاضطراب فيبكي فهو كده وهم بره واحنا بره الكنيسة في اضطراب في قلق مجرد ان احنا ندخل الكنيسة واحد يدخل حضن ربنا يشعر بالسلام فيبتدي ايه يبتدي يبكي فيسمع صوت ربنا يقول له ايه لا تبكي بكاء طب ليه يا رب ما بكيش قال يتراءف عليك عند صوت صراخك حينما يسمع يستجيب ليك اول ما تصرخ ربنا ايه ربنا يستجيب فعلا يا احبائي زي ما قال حولي عني عيناك فانهما ايه غالبتان الدموع يا احبائي طبعا نمرة واحد دموع التوبة الصراخ دوت ايه والدموع دي ايه دموع التوبة ترأف المسيح على دموع المرأة الخاطية اللي قعدت تغسل رجليه بدموعها المسيح ترأف عليها ترأف على بطرس لما خرج خارج وبكى بكاء مر ترأف على كل دموع التائبين أيضا مش بس يا أحبائي عايز أقول دموع التوبة لكن دموع المتضايقين المتألمين الحزانة أول ما الواحد يدخل كده بيت ربنا خلاص ده أنت جيت لي يبقى إيه أنا أستجيب ليك أنا أعزيك لا تبكي بكاء يتراءف عليك عند صوت صراخك حينما يسمع يستجيب لك صح يا أحبائي قلنا أنه تراءف الله علينا ودخلنا كنيسته وفي كنيسته بنشعر بسلام نشعر بطمأنينة إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي أنا أكون في وسطهم نشعر بفرح بحضور ربنا لكن مش معنى كل هذه البركات أنه إيه انه مفيش دموع ومفيش بكى ومفيش ألم لا ده واحنا في العالم العالم ده اسمه وادي ايه وادي الدموع لازم كده لازم مهما الإنسان ينال من تعزيات من ربنا عشان كده واحنا جوه الكنيسة نصلي نقول لربنا إيه ونحن أيضا الغرباء في هذا الإيه المكان آه يا رب صح فرحانين بالكنيسة و... وما نستهلش ندخل ولا نعتب على عتبة الكنيسة ومن رأفتك ان انت أفيد بينا إلى هذا الموضع وبتعزينا جوه كنيستك لكن برضو احنا واحنا في العالم احنا لسه ايه لسه غرب احفظنا في ايمانك حافظ لنا لغايه ما ايه لغاية ما نوصل عندك فمش معنى كل هذه التعزيات ان النفس مش هتجتاز بكى ومش هتجتاز دموع قال لا في دموع وفي بكى لكن بيقول لها لا تبكي بكاء اه هتبكي بس ما تبكيش زي بكاء الايه زي بكاء العالم لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء ليهم حتى ولو كان في ضيق يا احبائي وحتى لو كنا بنبكي في الالام وفي الضيقات ديت فبكائنا غير بكاء العالم بكائنا في الالام ده احنا واثقين ان الالم ده في الاخر ايه في الآخر هيتحول لمجد للنفس لا تبكي بكاء يبقى نمرة واحد التمتع بالسلام السكنة في أورشليم نمرة اتنين عدم البكاء نمرة ثلاثة ايه استجابة الصلاة حينما يسمع يستجيب ايه لك ادي رأفة ربنا يا احبائي ادي رأفة ربنا على اولاده ايه اول ما الواحد يصرخ حينما يسمع ايه استجيب لك صرخ شعب هنا وفي القديم ربنا سمع الصراخ فايه فاستجاب ليهم بالظبط زي الأم الأم بعد كده وتسمع ابنها بيصرخ أول ما تسمع الصرخة بتاعت الولد تطلع إيه تطلع تجري حينما يسمع يستجيب لك عشان كده ربنا قال من أجل صراخ المساكين وإيه وتنهد البائسين الآن أقوم يقول الرب حينما يسمع يستجيب لك حلو أحباء أن الواحد إيه يعني السكة سهلة السكة إيه دموع وصراخ أدي السكة اللي تحنن قلب ربنا لا تبكي بكاء ليه ما بستحملش البكا دوت فأول ما الواحد يبكي ربنا يقول له ايه يترأف عليك عند سماع صوت صراخك حينما يسمع لما يسمع دموعك ايه يستجيب فبقول يا احبائي سكة ارضاء ربنا سكة يعني فتح مراحم ربنا سهلة خالص دمعتين وصرختين بس يبقى طالعين منين طالعين من القلب عشان كده مرات كتير لما ربنا يلاقي القلب كده اتحجر فيقعد يضغط على الواحد يضغط على الواحد يضغط على الواحد يضغط تاني يروح واحد معايا تقول له بس خلاص احنا عايزين نوصل لايه عايزين نوصل ايه ان احنا ايه على رأي ما هيقول لحزكية ان ربنا اراد هيقول له ايه رأيت دموعك بس كده اول ما شاف دموع حزكية وصراخه قال له خلاص الان اقوم يقول الايه يقول الرب حينما يسمع يستجيب لك يبقى رأفة ربنا على اولاده يا احبائي نمرة واحد السكنة في اورشليم نمرة اتنين عدم البكاء لا تبكي بكاء نمرة ثلاثة استجابة الصلاة نمرة أربعة إيه الشبع يقول إيه في العدد عشرين ويعطيكم السيد خبزا في الضيق وماء في الشد طبعا المعنى الحرفي يقصد إيه قلنا لما أشور هتهجم هتخرب أفرايم اللي هيروحوا يحتموا في أورشليم هينجوا وفي أورشليم هيبقى في نجاة في أورشليم اللي جوه أورشليم ربنا لهم ما تبكوش إيه قدام صراخ ودموع حزقية أنا هخلصكم طب اللي موجودين في أورشليم ربنا قال لهم إيه يعطيكم السيد خبزا في الضيق وقت الحصار بتاع سنحريب دوت حوالي ثلاث سنين قال لهم أنا حإيه وانتوا جوه أورشليم أنا حإيه هأكلكم وأشربكم ده المعنى الحرفي طب المعنى الروحي يعطيكم السيد خبزا في الضيق وماء في الشدة ايه ديت قال المزمور هيأت قدامي مائدة تجاه ايه ضيفي هم في شدة وفي ضيق عارفة زي اللي بيجري دوت واحد بيجري والشام بيجري وراه يجي ربنا حاطط في النص كده سوري واحد بيجري كده والتاني وراه يجي ربنا حاطط في النص ايه ميتة ايه الميتة ديت جاسد قدام خلاص فصلت بقى فيعطيكم السيد خبزا في الضيق الخبز ده اللي هو ايه خبز الحياة وماء في الشدة الماء اللي هو الماء الايه ماء المحيي ايه دول دول جسد ربنا ودمه دول الشبع بكلمة ربنا يعطيكم السيد خبزا في الضيق وماء في الشدة طيب ايه تاني نمرة خمسة قال ايه لا يختبئ معلموك بعد بل تكون عيناك تريان معلميك يبقى النمرة خمسة المعرفة الروحية او الاستنارة عينيهم هتبقى شايفة الايه المعلمين بتوعهم لو تفتكروا في العدد التاسع لما المعلمين راحوا يكلموهم ايه لم يشاءوا ايه ان يسمعوا ويقول للرائين لا تروا وللناظرين لا تنظروا لنا مستقيمات بل كلمونا بالنعمات مش عايزين ايه مش عايزين نسمعكم مش عايزين نشوفكم وفي الاصحاح 29 برضه ربنا قال لهم في العدد العشر الانبياء ورؤسائكم الناظرون غطاهم يعني وقت الخطيه الواحد يدور على الانبياء على المعلمين على اللي يقول له كلمه ربنا ربنا يبقى ايه مغطيهم مش باينين طيب البركة اللي ربنا يترأف بها على شعبه ايه لا يختبئ معلموك بعد بل تكون عيناك تريان ايه معلميك عشان كده احبائي لما بنصلي في القداس نقول لربنا ايه الذين يفسرون كلمة الحق معه طبعا مع ابونا البطرك إيه الذين يفسرون مع كلمة الحق باستقامة ايه انعم بيهم على الكنيسة دول ايه دول يرعوا قطيعك بسلام فمن رأفة ربنا انه ايه لا يختبئ معلموك بل تكون عيناك تريان معلميك فعلا يا احبائي الانسان اللي يشتاق ان يطاوع كلمة ربنا ربنا يسمعه الكلمة الانسان عضايا قال السيد المسيح الذي يشاء ان يسمع التعليم يعرف اللي عايز يطاوع ربنا يوصل له الايه ربنا يوصل له الكلمة منظر لذيذ قوي الشعب ايه عينيهم على مين على المعلمين تكون عيناك تريان ايه معلميك يعني المعلم قدامه دول عينيهم ايه شاخصة ليه زي ما قال المسيح الراعي قدام والرعية ماشية ايه والرعية ماشية وراه منظر حلو قوي لا يختبئ معلموك دول جمع دول جمع يعني يقصد معلمين الايه معلمين الكنيسة لا يختبئ معلموك بعد بل تكون عيناك تريان معلميك المعلمين دول يا أحبائي هم الآباء الرسل اللي المسيح أرسلهم قال لهم إيه اذهبوا للإيه للخليقة كلها عشان العينين كلها تشوفكم علشان كده قال إلى كل الأرض خرج إيه خرج منطقهم لا يختبئ معلموك دي نعمة من نعم ربنا أحبائي لا يختبئ معلموك بعد بل تكون عيناك تريان معلميك طيب لو الإنسان شرد هو وهو قاعد كده المعلم قدامهم وهم عينيهم عليه طب لو شرد بيقول ايه واذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة يعني الاول المعلم قدام وانا ايه وانا وراه في عيني شايفه المعلم طيب اما بولس الرسول تمثلوا بي كما انا ايه كما انا بالمسيح لم تعرف ايات الجميلة بين النساء اخرج على اثار الغنى ايه دول دول المعلمين تبقى عينيك عليهم زي ما بيعملوا ايه امشي وراه طب الحال هنا اتغير الحال هنا بقى اذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة هذه هي الطريق اسلكوا فيها حينما تميلون اليمين وحينما تميلون إلى اليسار لما تكون النفس يا أحبائي مع ربنا في حياة توبة مرتبطة بربنا يكون المعلمين ظاهرين قدامها طب لما النفس تشرد لما النفس تبعد لما النفس تسلك في طريق خطايا الايه الراعي بقى جاي من ورا وبي ايه وبيجري ورا النفس دي بيرشدها بيقول لا لا امشي يمين امشي شمال لما النفس دي بدت ايه بدت تترك طريق ربنا فالخاطي يبتدي يسمع صوت ايه صوت ربنا أذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة هذه هي الطريق اسلكوا فيها حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى الإيه إلى اليسار لما تميل لليمين اللي هو البر الذاتي تلاقي كلمة ربنا بتقول لك لا تستكبر الخف لما تميل للشمال للخطية وللوحاشة ارجعوا إلي أرجع إيه أرجع لكم كلمة جاية من ورا عشان كده نصلي في القداس نقول لربنا إيه كراع صالح إيه سعيت في طلبي يعني خروف ضال والراعي بيجري ايه ورا خروف فالكلمة جاية من ورا كراع صالح سعيت في ايه في طلبي عشان كده نصلي في صلاة من صلاة الاسمة نقول ايه وصحت خلفي قائلا تعالى واقترب مني لكي تتبرر من خطاياك ده ايه ده نفسه هي ايه دوت وهي شاردة بعيد عن ربنا فربنا بيجري وراها وبايه وبينادي عليها صحت خلفي قائلا تعالى واقترب مني عشان كده قال ربنا أعلمك أرشدك الطريقة التي تسلك فيها أنصحك عيني إيه عيني عليك ده فين ده ده في شردان الإنسان عشان كده داود قال لربنا إيه تيهاني إيه راقبت حتى ربي لما تهت عنك فضلت أنت بتجري ورايا وداني كانت سامع كلمة من ورايا جاية بتقول لي إيه هذا هو الطريق اسلكوا فيه صرح بيه يعني شوفوا بركات وجود الوجود في الكنيسة لو أنا موجود في الكنيسة وسالك فيها بالروح يبقى معلمين قدام عيني يبقى كلمة ربنا واضحة يبقى الطريق واضحة قدامي طب حتى ولو الواحد لخبط وهو جوه الكنيسة برضه هيسمع صح مش مش من قدام جاية من ورا لأنه تايه بس برضه هيسمع الكلمة تقول له إيه تقول له هذا هو الطريق إيه اسلك فيها وأذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة هذه هي الطريق اسلكوا فيها حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار يبقى رأفة ربنا قلنا نمرة واحد يا أحبائي السكنة في الشريف نمرة اثنين عدم البكاء لا تبكي بكاء نمرة ثلاثة استجابة الصلاة عند صرافك يستجيب ليك نمرة أربعة الشبع يعطيك خبز في الضيق وماء في الشد نمرة أربعة أو نمرة خمسة المعرفة الروحية لا يختبئ معلموك طيب نمرة ستة ثمرة دوت ايه رافض العبادات الوثنية يقول ايه وتنجسون صفائح تماثيل فضتكم المنحوتة وغشاء تمثال ذهبكم المسبوك تطرحها مثل فرصة حائض تقول لها اخرجي طيب المعنى الحرفي الأول المعنى الحرفي قلنا بيتكلم على الشعب اللي في أثناء هجوم أشور وراح يحتمي في أورشليم لما شافوا الخلاص بتاع ربنا على إيد حزقية فبدوا بقى ينبذوا العبادات الوثنية بتاعتهم قال خلاص احنا نسلك في طريق مين نسلك في طريق ربنا لما شافوا الخلاص اللي ربنا عمله على إيد حزقية وإزاي أهلك جيش سنحريب طيب المعنى الروحي اه المعنى الروحي النفس لما تبتدي تتمتع بالسلام لما تتمتع باستجابة الصلاة لما تتمتع بالشبع لما تتمتع بالاستنارة الروحية وسماع صوت ربنا تكون النتيجة انها ترفض كل الايه صفائح تماثيل الفضة وتماثيل الذهب يعني الايه العبادات الوثنية يعني اي حاجة الانسان اتكل عليها قبل كده يروح ايه يقول لها ايه اخرجي تماثيل فضتكم تماثيل ذهبكم على رأي ما قال بولس الرسول ما كان لي ربح فضة والذهب ده حسبتها من أجل المسيح إيه حسبتها من أجل المسيح خسارة على رأي ما قيل عن أبائنا الرسل تركوا كل شيء وتبعوه لما بدوا يسمعوا الصوت لما بدوا يتعظوا ويفرحوا بربنا فتركوا كل شيء وتبعوه تماثيل فضتكم تماثيل ذهبكم تطرحها وإيه مثل فرصة حائط يعني زي زي ما تكون في كده قماشة نكسة ومليانة قذورات وإيه والواحد يعني يرميها كده بقرف أهو قال كده الحاجات اللي انتوا كنتوا مخبينها في قلبكم دي اللي كنتوا فرحانين فيها تطرحها مثل فرصة حائط تقول لها اخرجي دي حاجة مقرفة شوف أحبائي ثمرة التمتع بنعمة ربنا الخطية اللي الواحد ماسك فيها بإيديه وبسنانه ديت إيه تبقى في نظر الواحد بقت خلاص حاجة مقرفة وقرفان منها تقول لها إيه حلوة ديت كل واحد فينا يفتش أحبائه جوه قلبه كل الأمور اللي الإنسان متعلق بيها كل الأمور اللي من الإنسان منشغل بيها كل الأمور اللي الإنسان متكل عليها أول ما يبتدي الإنسان يدوق نعمة ربنا يشعر إن الحاجات اللي, اللي, اللي كان مخبيها في قلبه دي حاجة إيه حاجة مقرفة ما هي مش لاقي كلمة بصراحة أقولها أكتر من كده حاجة مقرفة فيبقى إيه يقول لها اخرجي امشي يعني زكا كان بيجري ورا الفلوس يعني هي دي تماثيل فضتكم وتماثيل ذهبكم هو ده معتمد زكا الأول لما ده الشبع بربنا وتعذب المسيح مش عايزها خد هوزعها الراجل بيبحضر في فلوسه مش عارف قد ايه فين ها انا اعطي نص حاجه مقرفه عارفين زي واحد مش حاجه غاليه بقى ده حاجه عايز يخلص منها حاجه عايز يخلص منها خده وزع في الفلوس الظلام ترد له اربع اضعاف ايه يا زكا خلاص مش عايز المرأة السامرية جريت ورا خمسة بعد ما شبعت بالمسيح ايه الخمسة دول فرصة حائط حاجة قرف تقول لها ايه اخرجي كل واحد فينا حباية صدقوني وهو قاعد يفتش كده جوه قلبه ايه ال ايه ال الفرصة الحائط اللي جوه الحاجة اللي احنا ماسكين فيها قوي دي لما عينين الواحد تتفتح يلاقيها قذرات وايه ويرميها بره فاكرين عسالية لما كانت جوه البيت جايهم راحوا مملكين يناش وقالوا لحزاريا ايه بطلعوها بره كرشوها دي دي مش مكانها حلوة الآية دي يا أحبائي قال لهم ان ربنا بينتظر حتى يترأف عليكم عايز بس يعني ايه ابدوا له اي اشتياق وكل البركات اللي ربنا بيقولها دي عايز ايه عايز لكم بس انت يعني بينوا نية بينوا رغبة ايه تاني يا رب هتديه لهم بصوا النعم الالهية يقول لهم في العدد 23 ايه ثم يعطي مطر زرعك الذي تزرع الأرض به وخبز غلة الأرض فيكون دسما وسمينا وترعى ماشيتك في ذلك اليوم في مراعي واسعة أيضا يا أحبائي من ملامح الخلاص إيه غنى النعمة مطر ده علامة المطر اللي بينزل على الزرع ده رمز إيه المطر في الكتاب المقدس تنتظرون المطر المتقدم والمتأخر ده رمز نعمة ربنا النعم الإلهية والزرع هو إيه الزرع هو كلام الله لما تنزل المطر على الزرع يعني يعني نعمة ربنا لما تلمس كلمات الكتاب المقدس تصير كلمة الكتاب المقدس لينا دسم وسمينة لما لما النعمة تنزل كده وتلمس كلمات الكتاب المقدس الواحد يصير ليه كلام الكتاب المقدس ايه دسم عشان كده قال مرح واسع ايه 66 اصحاح غير الاسفار القانونية الثانية مرعى واسع ده الواحد ده طالع من مرعى داخل على مرعى ده امتى يا احبائي ده لما المطر ينزل لما الانسان يبدي اشتياق لربنا لما يبدي رغبه لما يطلع الوحاشه اللي جوه معاه هندخل ما هو ده المثل اللي قصده السيد المسيح لما الكتبه والفريسين قعدوا ينضفوا الكاس من بره قال يا ابني اللي انت بتعمله احنا عايزين ننضف جوه عشان نحط جوه الحاجه النظيفه ايها القاده العميان ايه اللي نقي الداخل الاول حينئذ الخارج ايه يتنقل ما عايز يدخل عايز يدخل في انا قاعد المع له شكلي من بره يقول لي يا ابني انا عايز جوه انا عايز ادخل جوه طلع ايه فرصة الحائض اللي جوه ديت طلع القذارة اللي جوه ديت قول لها اخرجي وانا ابتدي ايه انزل النعمة لما انزل النعمة تقرا بقى ايه تدخل بقول لكم بقى من مرعى لمرعى سفر التكوين على الخروج على اللاويين على صموئيل النبي على اشعيا ايه مرعى واسع لكن لو ما فيش النعمة دي يا احبائي صدقوني كتاب مقدس مجرد ايه مجرد قصة حواريت واحد اسمه كذا وعمل كذا وجرى له كذا قصة نحكيها للأطفال ثم يعطي مطر زرعك الذي تزرع الأرض به وخبز غلة الأرض فيكون دسما وسمينا وترعى ماشيتك في ذلك اليوم في مرعى واسع والأبقار والحميرة التي تعمل الأرض إيه ما هم هياكلوا دسم البقر وهياكلوا ايه بقى والحمير قال تأكل علف مملح مضر بالمنسف والمزراء يعني احبائي ده ايه الخير حتى البهايم يعني مش يجيبوا لها شويه علف لا ده العلف مملح نوع غالي من العلف ومضره يعني حتى اكل البهايم عملوا له تزريه شالوا منه القش شوفوا شوفوا الغنى يا احبائي اولا البقر والبهايم ده مين ده الجسد قلت لكم لما تنزل الامطار على كلمه ربنا ايه النفس الروح ايه تشبع بكلمه ربنا في ايه دسم وسمينا طب والجسد قال ده الجسد هنأكله علف ايه علف مملح مضرة الجسد اللي احنا بنشتكي منه ده يا احبائي صدقوني بس بقول لكم ده كله متوقف عليه متوقف ان الواحد يطلع الايه الوحاشه اللي جوه يطلعها بره يبتدي ايه يبتدي امطار النعمه تنزل يبتدي حتى الجسد ايه يتقدس لربنا حتى الجسد يشبع بربنا من كتر شبعهم بالمسيح يا أحبائي حتى طلبات الجسد الطبيعية من أكل ومن شرب ومن جواز ومن نوم ومن راحة إيه تركوها من أجل إيه عزم محبتهم في الملك المسيح إيه لما نزلت أمطار النعمة حتى الجسد شبع بقول لكم حتى يعني حتى العلاقات الجسدية المقدسة زي ما بولس الرسول بيقول في العبرانيين ليكن الزواج مكرم والمضجع غير نجس في فكر الناس يعني كانوا يفتكروا كده ان دي وحاشة قال حتى الحاجات ديت بقت الجسد ايه شبعان مش عايزها شوفوا يا احبائي شوفوا شوفوا النعمة اللي ربنا مشتاق ان يديها لشعبه وهم ايه راكبين حمير وطالعين ايه طالعين يجروا على مصر الأبقار والحميرة التي تعمل الأرض تأكل علفا مملحا مزرة بالمنسف والمزراء البقر والحمير يا أحباء أيضا يشيروا لقطيع المسيح قطيع المسيح فيه شوية بقر وفيه شوية ايه حمير انتم البقر ولا الحمير البقر دول الايه البقر ده حيوان طاهر البقر ده يحمل النيل دول مين دول شعب اسرائيل طب والحمير ده حيوان نجس ما بيشيلش النير ما كانش عليهم نير الناموس دول رمز لمين للأمة يبقى احنا طلعنا ايه فاش حاجة ايه يعني حمير بس عند المسيح يا ريت الله يمرقونا بشويه بيقول لتسوني أنجيل بيقول لها إيه رأيك أنجيل تحبي تبقي إيه في الحيوانات قال لها طلب أحمار قال لها ليه كده قالت له يا ريت ده المسيح هرب على مصر وهو راكب على إيه حمار يا ريتني كنت أنا الحمار ده المسيح دخل أورشليم راكب على إيه حمار يا ريتنا بحمار ايه الحمار دوت قعد في المزود قعد ايه لما لقى المسيح سعان قعد ينفخ جامد عشان يدفيه يا ريت الواحد يبقى حمار عند المسيح داود النبي قال له احسبني كايه كبهيمة احنا نطول يا ريت يا ريت ربنا يحسبنا بهايم عنده فالأبقار والحميرة التي تعمل الأرض ولاد ربنا اللي بيشتغلوا في العالم اللي لسه في الجسد ايه تأكل علف مملح مزرة بالمنسف والمزراف ويكون على كل جبل عالي وعلى كل أكمة مرتفعة صواكي ومجاري مياه في يوم المقتلة العظيمة حينما تسقط الأبراج طبعا المعنى الحرفي يقصد لما تسقط مدينة تسقط يسقط جيش أشور المعنى الروحي بيتكلم على ايه هتتفجر مية المية ديت ايه مية الكتاب المقدس إشارة للايه الروح القدس من آمن به كما قال الكتاب تجري من بطن أنهار ماء حي قال هذا عن الايه الروح القدس طب المية دي بتتفجر فين قال ويكون على كل جبل عالي وعلى كل أكمة مرتفعة سواقي ومجاري مياه المية مش موجودة تحت في الوادي لا دي موجودة فين على الجبال فوق يبقى شرط التمتع بمياه الروح القدس ان نصير كأكمة مرتفعة او جبل ايه جبل عالي يعني ايه أكمة مرتفعة عن جبل عالي يعني الواحد يسمو يرتفع عن الايه عن الماديات عن الارض عن التراب الشرط الثاني قال حينما تسقط الأبراج الأبراج هي الكبرية يبقى شرط التمتع بعطية الروح القدس يا أحبائي الأمرين دول الأمر الأولاني الإنسان يعيش كما على جبل على أكمة يعني يبتدي يسمو شوية عن الجزدانيات وعن مطالب الجسد ودي يا أحبائي معنى فضيلة التعفف في التعفف يعني يعني في أمور مش, مش غلط لكن الجسد يبتدي يعف عنها يبتدي جسد يتدرب انه يرتفع يسمو شوية فوق الماديات دي لما نطلع السما لا فيه لا اكل ولا شرب ولا نوم ولا المطالب بتاعت الجسد دي خلاص هل واحد هو على الارض يبتدي ايه يتدرب تعملي ايه بقى بقعد اكل الصبح وبالليل لما تحسبي الوقت اللي بتقضيه في الاكل ايه مش اقل من ساعة ونص في اليوم ده بالقليل ساعة ونص في اليوم يبقى احسبي قد ايه في السنة يبقى احسبي دلوقتي عمرك كام سنة هتلاقي ما لا يقل مثلا عن سدس عمرك بتعملي فيه ايه بتاكلي هتطلعي السماء صدس الوقت زهقانه ليه ما يقولك عندناش اكل هنا لا طبعا عايز اكل فحلو ان الواحد ايه يبتدي يتدرب على الموضوع دوت يعني الواحد يعني شويه يسمو فوق طلبات الجسد الامر الثاني تسقط الابراج يعني ايه يرفض روح الكبريه روح التعالي روح العجرفه روح الاعتزاز بالذات الانا حب المظهريه حب المتكئ الاول حب ال ال ال الاهتمام الزيادة من الناس كل ده ايه دي كل ديت ابراج عالية لازم كل ده ايه لازم كل ده يقع ينزل او عايز يقول ان يكون على كل جبل عالي وعلى كل اكمة مرتفعة سواقي ومجاري مياه مجاري مياه عايز يقول ان نعمة الروح القدس ستفتقد الجبال والاكمة اللي هم ايه الرؤساء والقيادات طبعا وده اللي حصل لما بدأ الكرازة باسم المسيح بدوا الملوك وبدوا رؤساء ايه يتمتعوا بعطية الروح القدس ديت ويأمنوا بالسيد المسيح يبقى ايه رأفة ربنا على كنيسة قلنا نمرة واحد السكنة في اورشليم تمتع بالسلام نمرة اتنين لا تبكي بكاء كي زي اهل العالم هتبكوا اه لكن بكانا هنا ليه ايه ليه تعزية في السماء طوبى لكم ايها الحزانا الان لانكم ايه ستعز تتعزون اني حزن ده الحزن اللي بحسب مشيئة ربنا لكن الحزن اللي بحسب العالم ينشئ موت طب الحاجة الثالثة استجابة الصلاة طيب الحاجة الرابعة الشبع خبز وماء في الشتاء وفي الضيق الحاجة الخامسة معرفة روحية ايه يكون معلموك ايه امام عينيك الحاجة السادسة رفض العبادات الوثنية تقول لها اخرجي الحاجة السابعة التمتع بأنهار الروح القدس النعم الإلهية الحاجة الثامنة الاستنارة يقول ايه ويكون نور القمر كنور الشمس تصوروا القمر ده بيعكس ايه بيعكس نور الشمس تصوروا بقى نور القمر يبقى زي ايه الشمس يعني الدنيا بالليل تبقى زي ايه زي الظهر امال الظهر هيبقى ايه نور الشمس يكون سبع اضعاف كنور سبع ايام يعني مش سبع اضعاف يوم واحد سبع ايام الشمس في عز الاياله زي ما بيقولوا جمع السبع دول في يوم واحد ويكون نور القمر كنور الشمس ونور الشمس يكون سبعة أضعاف كنور سبعة أيام في يوم إيه أنهي ده هيحصل إمتى يوم يجبر الرب كسر شعبه ويشفي رد ضربه إيه اليوم اللي ربنا هيجبر فيه كسر شعبه وهيشفي رد ضربه ده يوم إيه دوت يوم الصليب ده اليوم اللي الآب قدم ابنه ذبيح من أجل خلاص العالم عشان يشفي منكسر القلوب طب ايه اللي حصل في اليوم دوت قال نور الشمس يكون سبع اضعاف الشمس هو مين مسيح شمس البر ظهرت رأفات ربنا كتيرة جدا في العهد القديم في العهد القديم ظهرت رأفة ربنا كتير جدا في خلقة الكون بالنظام البديع بتاعه وبعد كده خلق الإنسان دي رأفة من الله ورحمة لما آدم أخطأ ربنا اداله وعد بالخلاص دي رأفة من ربنا ورحمة من ربنا لما شعب إسرائيل انزل في مصر 400 سنة وربنا خلصه من فرعون دي رحمة ورأفة من ربنا لما يشوع كان بيحارب والشمس وقفت في عز الظهر رحمة ورأفة من ربنا وتفضلوا ماشيين بقى طول حياة إسرائيل إيه أحشاء رأفة إله طيب لما نيجي اليوم الصليب ده إيه دوت ده نور الشمس يكون إيه سبع أضعاف دي بقى رحمة مفيش بعد كده رأفة مفيش بعد كده شفقة مفيش ما كل صور العهد القديم دي تتصاغر جدا جدا جدا جدا قدام يوم الإيه قدام يوم الصليب يكون نور الشمس ايه مسيح شمس البر يكون سبعة أضعاف بعد ما اتكلم يا أحبائي عن تمرد الشعب بتاعه واتكلم عن تأديبهم وبعد كده اتكلم عن رأفة ربنا بيهم أو رحمتهم يختم الإصحاح من العدد 27 لغاية 33 تأديب إيه أشور عشان يخاف أحسن تفتكروا الحكاية يعني هتزهزه على طول بعد كده فقال لا إيه نفوقهم احنا بدينا بالتأديب اول اصحاح كنا بنأدب مين ويل لمين للبنون الايه المتمردين ونفسيتكم تعبت كده فعشان في النص راح ايه انعشكم بايه باقراص الزبيب بعد كده خاف لحسن تتمرعوا وتتدلعوا قال لا نرجع ايه نكلمهم عن تأديب اشور لان لسه فيختم الاصحاح من 27 لغايه 33 تأديب اشور شفنا أحبائي في بداية الإصحاح أدب ولاده لكن تأديب كان إيه كان للبنيان أدبهم علشان إيه عشان يحمسهم عشان يشجعهم عشان يرغبهم في الرجوع لربنا لكن هنا هنشوف تأديب أشور ده تأديب للإيه للفناء يقول في يوم تأديب أشور إيه هو ذا اسم الرب يأتي من بعيد غضبه مشتعل والحريق عظيم شفتاه مملوءتان سخطا ولسانه كنار آكلة منظر صعب بقى بيوصف غضب ربنا على ايه على أشور قلنا أشور راحت خربت إفرايم وربنا بيقول لهم اللي هيروح يسكن في أورشليم لا يبكي بكاء وهيكونوا المرشدين قدام عينيه وهياكل وهيشرب وهيبقوا في راحه طب يا رب واحنا جوه اورشليم هتفضل اشور كده محوطانا قال لا هاجي في يوم بقى اروح انا عامل ايه في اشور ذليلها وكسرها فده المعنى الحرفي فبيتكلم بقى على ايه يوم تأديب أشور طيب المعنى الروحي يقول هو ذا اسم الرب يأتي من بعيد اسم ربنا علامة حضور ربنا اسم ربنا علامة ايه حضور ربنا إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي أنا فين أنا حاضر في وسطهم هو ذا اسم الرب يأتي من بعيد يعني ربنا عايز يقول خراب أشور أنا بنفسي اللي ايه أنا بنفسي اللي هخرب أشور ده مش عمل بشري ده ربنا بنفسه ولا هيتدخل هو ده اسم الرب يأتي من بعيد طب ايه اللي قال يأتي من بعيد قال لان انا اصله ايه عارفين زي ما يكون واحد في مشوار بعيد وجاي فبياخد وقت فربنا ساب اشور فترة طويلة لكن برضه ايه جه وقت الايه جه وقت تأديب اشور هو ذا اسم الرب يأتي من بعيد طب هيجي يعمل ايه وهو جاي قال غضبه مشتعل جاي في غضب وجاي في حريق عظيم ده ايه دوت دي الدينونة بتاعت ربنا يا احبائي عشان كده كانت صورة الدينونة في العهد القديم نار سدوم ايه دي غضب ربنا ودينونة ربنا بص يا احبائي ازاي ربنا بيأدب اشور قال ادوات التأديب في العدد 28 قال هيأدبهم بغربال السوء في غربال ينقل عارفين الغربال مش حي غربال الغربال ينقوا بيه يعني لما تجيبوا حاجة كده تكون عايزين تذروها تشيلوا القش اللي فيها يحطوها في منخل يعني ده اسمه غربال فالمنطقة بتاعت غربال دي اشتهرت زمان بالمطاحن مطاحن الحنطة فعشان كده اتسمت ايه غربال فيها ايه غرابيل كتير لذلك دعيت بايه بغربال هنا بقى بيتكلم على غربال اخر غربال السوق الغربال الجيد ده ايه ده يفصل التبن من الحنطه طب غربال السوء ده ده, ده, ده لولاده ده للتأديب طب بالنسبة لأشور هيستخدم معاه الغربال هو ده الشيطان طلب يغربلكم يا بطرس قال لا غربال أشور بقى غربال ايه غربال بعيد عنكم غربال وحش ترفعيهم تضيعي شوية اللي انت بتغربليه فربنا قال هيضيع ايه هيضيع أشور طب بنغربل ازاي يحط الحاجة في الغربال ويرفعوها وينزلوها يرفعوها مصر فربنا قال جيش أشور طول ما هو رايح وجاي كده أنا بعمل ايه فيه قاعد أغربل فيه أغربل فيه لغاية ما ايه لغاية ما ضيعهم خالص طب الحاجة التانية قال رسن مضل دي أدوات تأديب ربنا الرسن اللي هو إيه اللجام عارفين لما اللي يحبوا يمشوا الحصان يحطوا في بقه ايه لجام اشور راحة وجاية وقاعدة تخبط في الامم وتهد في ممالك وفي شعوب اشور فاكرة ان هي بتعمل كده بايه قال لهم ده انا ايه ده انا ماسك لكم اللجام وانا اللي بقى ايه انا اللي بحرككم يا اشور دي دي عصا تأديب في ايدين ربنا هل يفتخر المنشار على مردده ده انا اللي قاعد اودي واجيب فيكم يا بتوع اشور ايه تاني يا رب هتستخدمه في تأديب اشور الف العدد 21 قضيب وفي العدد 32 عصا أشور اللي زمان ربنا استخدمها في تأديب أشور دلوقتي ربنا هيقدم مين هيقدم أشور طب اللذيذ بقى وسط عمل ربنا الصعب ده مع أشور يقول إيه في العدد 29 آية حلوة خالص نختم بيها قال تكون لكم أغنية أشور بتتأدب وبتتغربل و... وزي الحمار ربنا قاعد يمشي فيها يمين وشمال زي ما هو عايز ونازل عليها عصا التأديب الإلهية طب حال ولاد ربنا إيه تكون لكم أغنية دول يعني بيتغربلوا وبيتضربوا بالأسيان بصوا أحبائي بصوا بصوا محبة ربنا العجيبة لينا أحبائي أدي أدي ثمرة رفض الخلاص يا أحبائي ما أشور دي إيه ما أشور ديت المنشار اللي افتخر على مردده أشور ديت إيه اللي اشتخرت على ربنا فأدي النتيجة هي بتتغربل طب وولاده إيه تكون لكم أغنية دول بيغنوا ومش أغنية عادية قال كليلة تقديس عيد زي ليلة عيد وفرح قلب كالسائر بالناي ليأتي إلى جبل الرب شوف يا أحبائي يوم خراب أشور وفي المقابل إيه فرح إيه فرح ولاد ربنا فعلا ما هو ده المعنى الحرفي أشور بره متجبرة إن ربنا أراد يعني وكملنا الجزء دوت هيبعت سنحريب كلام صعب خالص ضد ربنا كلام تعيير على ربنا لدرجة ربنا يقول له على من جدفت وعلى من عليت صوتك على قدوس إسرائيل انت نسيت نفسك كلام تعيير على ربنا فجاء وقت التأديب فبرة أشور بتتزل ملاك ينزل يقتل 185 ألف وجيش وشعب إسرائيل جوه قاعد إيه قاعد يغني فرحانين إيه خلاص عظيم فربنا بيوصف يوم تأديب أشور إيه أشور بتتغربل ولاد ربنا في حال فرح ده المعنى الحرفي طب المعنى الروحي هو ذا اسم الرب يأتي من بعيد غضبه مشتعل والحريق عظيم شفتاه مملؤتان سخطا ولسانه كنار آكلة ولك أحبائي خدوها قاعدة في كل أعمال الخلاص اللي ربنا عملها تلاقوا الأشرار في حال حزن وبكى ودموع وتلاقوا ولاد ربنا في حال إيه في حال فرح ده يوم التأديب دلوقتي على الأرض ممكن تلاقي الحال إيه معكوس أنتم ستحسنون والعالم إيه أفرح ده الحال دلوقتي كده قال لك لما يجي يوم الدينونة الحال إيه يتعكس الغني كان عايش على الأرض متنعم مبسوط والعذر يعني كان في بلايا وفي أتعاب وفي ضيقات وفلات طيب لما جه بقى يوم الدينونة الحال إيه اتعكس الغني بعيد عننا في الجحيم والعذر جوه حضن مين أبونا إبراهيم قال له طب يجي بل طرف لساني قال له يا ابني أذكر إنك إيه استوفيت خيراتك الآن هو يتعزى وأنت تتعزى عشان كده أحبائي بقول الحكيم ما يبصش تحت رجليه نهاية أمر خير من بدايته ما يقيسش الأمور باللي في العالم دلوقتي ما يقيسش الأمور باللي أنا شايفه لأن ده حال مؤقت لكن عايز أشوف الأمر على الحياة أشوفه فين في النهاية بتاعته طب النهاية إيه عاشور اللي اتجبرت أهي بتتغربل وربنا ماسك لها عصا التأديب وجاي لها بحمو وغضب منظر صعب قال زي نار زي كبريت زي زفت شبهها بتفتة ديت عبارة عن ايه يقول في العدد يقول في العدد 33 لأن تفتة مرتبة منذ الأمس مهيئة في كان منطقة خارج مدينة أورشليم المنطقة دي كان يرموا فيها بقايا الذبايح اسمها وادي ابن هنوم وكانت المنطقة ديت على طول يولعوا النار عشان بقايا الذبايح ايه تتحرق هناك فكان الوادي دوت تفتة ديت منطقة تفتة دي كانت ايه كانت باستمرار النار ملتهبة فيها والديدان ملياها ليه لان كلها بقى بقايا الذبايح والدم بتاع الذبايح بيترمي هناك وهي ديت اللي استعارها السيد المسيح لما بيشبه جهنم قال ايه قال زي تفتة دي زي وادي هنوم نار لا تطفأ ودود لما تروح في أي وقت تبص على الوادي ده في إسرائيل تلاقي النار مولعة فيه وتلاقي الديدان إيه مليان قال ربنا بيقول لهم تفتة دي مهيئة علشان تستقبل مين مالك أشور ايه توفتة ديت بعيد عننا نار جهنم طيب ولاد ربنا لا ولاد ربنا جوه في اورشليم في ايه في فرح في تسبيح في تهليل يوم ما ربنا خلص شعبه من ايد فرعون كان موسى في الجانب الاخر من النهر بي ايه بيرتل وبيسبح وفرحان بربنا وكان عم فرعون يعني قاعد ايه النهر قاعد يقلب فيه مش ده اللي فرعون اللي متجبر مش ده اللي كان قاسي علينا مش ده اللي كان بالقربان خلاص الحال ايه الحال اتغير ايضا يا احبائي يوم نوح كل صور الدينونة نوح اللي كان موضع سخرية الناس وموضع تريقتهم وفضل نوح مستحمل 120 سنة كارث بالبر يوم ما جت الدينونة نوح داخل في الفلك ايه جوه الفلك صلاة وتسبيح وشكر وبره ايه بره صراخ وموت وعويل آه دي سورة الدينونة كده عاشور في آلة مفطي ولاد ربنا ايه تكون لكم أغنية طبعا أغنية أغنية ايه أغنية شكر لعدالة الله أغنية شكر لرحمة ربنا أغنية شكر لستر ربنا رب ده احنا كنا ممكن نبقى معاهم اللي بره دول اللي, اللي انت قاعد تغربل فيهم لكن نعمتك هي اللي سترت علينا فقاعدين ايه قاعدين جوه يغنوا ربنا تكون لكم أغنية كليل التقديس لأنه في اليوم ده يا أحبائي تتقدس النفس بالكامل للمسيح يسوع خلاص ده يوم العرس بتاعنا اليوم اللي نتخصص فيه للمسيح خلاص ما في اليوم دوت مفيش بقى لا فكر ولا ولا أي شائبة تكلل الإنسان بإكليل البر تكون لكم أغنية كليل التقديس عيد وفرح قلب فرح شكله إيه الفرح لا ينطق به ومجيد يبقى خلاص يا أحبائي إيه ليلة التقديس الثمرة بتاعة الخلاص عيد وفرح قلب كالسائر بالناي يأتي إلى جبل الرب جبل ربنا اللي هو الإيه اللي هو الكنيسة ولاد ربنا وهم رايحين الكنيسة الكنيسة دي صورة السماء أيقونة السماء وهم على الأرض رايحين الكنيسة كل واحد ماسك له ناي وقاعد إيه قاعد يعزف إيه لنا مدينة قوية الخلاص سور ومترسة افتحوا الابواب لتدخل الامه الباره الحافظه الامانه فهم رايحين الكنيسه رايحين ماسكين كل واحد ناي كده ايه بيغني ربنا البركات اللي احنا قلناها دي كلها وايضا يا احبائي واحنا ماشيين في طريق اورشليم السمائيه واحنا رايحين لجبل الرب واحنا بنسلك في العالم دوت وادي الدموع واحنا ماشيين عاملين ايه حزنانين وكأبانين ومبوزين ودي عيشه زهق ودي عيشه لا قال كالسائر بالناي يا وادي الدموع ده يحولونه إيه أو يصيرونه ينبوع لهم ينبوع ينبوع فرح إيه يا أحبائي العجب بتاع ربنا ناس ماشية في وادي الدموع يحولوا وادي الدموع لينبوع فرح آه لأن كل ده مع كل ضيقة شفنا فيها إيد ربنا شفنا فيها عمل ربنا أو منتظرين تدخل ربنا فوإحنا ماشيين رايحين لجبل الرب وإحنا ماشيين للسماء كالسائر بالناي كل واحد ماسك له ناي كده قاعد إيه قاعد يغني بمراحم الرب الذي له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين